بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم رحلة للسعادة الحزن والألم القلق والخوف الهم والغم المشاكل والمتاعب الآلام الأحزان كلها حاجات طبعا بتسبب تعاسة وطبعا بتوجع بس الناس فاكرة إن هي دي الحياة وإن هو كل حياتنا تبقى كده وان الاصل في الحياه وناس كتير على فكره وشباب كتير وبيبعتوا لي على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك وبيبعتوا لي على موقعي عمرو خالد دوت نت الاقيهم كاتبين لي هو في هو في حاجه اسمها سعاده يا استاذ عمرو في الدنيا انت فاهم غلط مفيش سعاده في الدنيا اسالني انا ويحكي لي قصه حياته وطبعا انا حاسس بيهم ومقدرهم وكل يوم بالليل على عمرو خالد دوت نت ببقى مستني اسمعهم واحس بيهم وارد عليهم بس كلامهم غلط مين قال ان الدنيا كلها كده مين يعني حتى المتدينين من الشباب يقول لك السعادة في الجنة فقط طبعا السعادة في الجنة السعادة الكاملة طبعا في الجنة ولا سعادة في الدنيا أنا مش موافق على كده لأن ربنا بيقول عكس كده لأن الآية القرآنية قوية جدا واضحة جدا و... ولا تحتمل غير إن الكلام ده غلط لا في سعادة في الدنيا اسمع الآية بتقول إيه بيقول ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة تاني من عمل صالحا في شرط من عمل صالحا من ذكر أو أنثى رجالة وستات ويمكن هنا ذكر الستات بالذات لأن الستات بيتعبوا كتير في الدنيا دي وبيفتقدوا السعادة كتير اللي حصل لها من جوزها واللي اتطلقت واللي مش لاقية جواز واللي واللي واللي 100 مشكلة الستات عشان كده الآية جابت الستات في الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى يحصل له ايه يا رب فلنحيينهم ما اتكلمتش عن الجنه دي بتتكلم على الدنيا فلنحيينهم حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم هناك بقى باحسن ما كانوا يعملون وفي الاخره كمان بس اتكلمت على الدنيا دي ايه قرانيه ده وعد رباني ده وعد من ربنا هيحيوا حياه طيبه لما ترجع لتفسيرها يعني ايه حياه طيبه يعني مريحه يعني مش هيحصل لهم مشاكل لا طبعا امال يعني ايه حياه طيبه مطمئنه حياة مطمئنة هو ده عنوان الحلقة وهو دون الحلقة التانية في المجموعة الأولى للسعادة احنا بننظم مع بعض اهو المجموعة الأولى للسعادة اللي هي بتقول ابدأ بداية صحيحة ورمزنا لها للون البرتقاني لون إشراق الشمس أنت صاحب نفس مطمئنة عندك إشراق نفسك مشرقة خلي بالك لو مش صاحب نفسه مطمئنة حد... لا خلينا ما نحرقش لا خلينا نقول بعد شويه لو صاحب ممكن بعد كده كل ما تشوف شروق الشمس ممكن تصحى بكره بدري ايه رايك في الحكايه دي اصحى بكره ولا الناس في رمضان بتنام على الفجر ماشي يعني بكره ما تنامش بعد الفجر على طول استنى شروق الشمس وروح اتفرج عليها وبص عليها كده وقول الله على منظر الشروق وبص على قلبك ونفسك وقول انا نفسي مطمئنه ممكن اسالك سؤال انت بتعرف تنام بالليل بسهوله انت لما بتصحى الصبح بتصحى معكنن وتعبان ومعصب بيبان على تونك في التليفون وانت بتكلم الناس الاحباط والهم ولا نفسك مشرقه تبقى نفس مطمئنه لو نفسك مشرقه اه لو بتنام بصعوبه عندك مشكله لا نفسك مش مطمئنه مش مطمئنه خالص يا ترى بتنام ولا ما بتنامش لا ممكن اسالك سؤال تاني لما بتحصل مشاكل الرعب والهلع والفزع لما حصلت انفلونزا الطيور لما ح... لما انهارت البورصه لما حصلت ال... ال... المشكله الاقتصاديه العالميه والناس طلعت من شغلها كنت بتترعش اخبارك ايه انت نفسه مطمئنه اه خليني خليني قبل ما ادخل احكي لك قصه قصه واحده ست غنيه جدا جدا جدا هي الست دي جوزها القصة لست فقدت اطمئنان النفس هحكيها لك عشان تعرف تجسيد لما النفس مش تكون مطمئنة بتبقى عاملة ازاي هي الست جوزها بيشتغل تاجر سلاح قصة قديمة الراجل ده كان بيمول حرب أهلية بين الناس وبعضها وكل ما الحرب تهدى هو علشان يبيع سلاح أكتر يشعل الحرب علشان دول ياخدوا سلاح منه بيمول الجهتين فيموتوا بعض فهو يغتني مراته عارفة كده مراته بعد ما كون ثروه رهيبه بدات تحس ان ارواح الناس اللي ماتوا دول هي ما كانش عندها ايمان وعندها فكره غلط بس بوريك نفسها عامله ازاي ان ارواح الناس اللي ماتوا دول هتطاردها طول الليل وفضلت الفكره دي مسيطره على نفسها بطلت تخرج من البيت نفس مش مطمئنه لا دي عملت حاجه اكتر من كده هم اغنياء قوي صممت البيت بتاعهم عملت فيه 500 غرفه نوم قصر على فكره موجود الى الان وانا رحت زرته هو متحف الان 500 غرفة نوم ليه؟ عشان خايفة تنام في أوضتها كل يوم يحسن أرواح اللي ماتوا تهاجمها ولا ليلة مطمئنة رغم كل الفلوس قضت عمرها غير مطمئنة تخيلوا عمر خمس وكل يوم تنام في أوضة ماتت على سريرها في الآخر ما حصل لهاش حاجة لكن ماتت غير مطمئنة شفت القصة دي؟ طب تعالى بقى إيه أنور لك نور من عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه نور من عند النبي صلى الله عليه وسلم انا كل حلقه بمسك المشعل ده واقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم خدوا كلامه بطريقه جديده النبي بكلامه بينور حياتك كلام النبي وصلاة النبي وأفعال النبي أنا أنا كلمة النور دي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزك تفكر فيها شوية أنت ما تعرفش إن كل ما تيجي آية في القرآن بتتكلم عن النبي لازم تذكر كلمة النور اسمع كده ال- اسمع كده الآية بتقول إيه شوف آية بتقول قد جاءكم من الله نور على النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين على القرآن اسمع الآية دي بتقول إيه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هتعيش سعيد لو اتبعت عشان كده أنا كل حلقة بمسك المشعل ده وأقول لك أرجوك اقرأ كلام النبي بطريقة جديدة مش مجرد حديث نبوي لا ده نور في حياتك كل كلمة بيقولها اسمع النور دون عن ربيعة بن كعب الأسلمي كان كان شاب صغير على فكرة عنده 16 سنة بيقول لك كنت أبيت على باب النبي صلى الله عليه وسلم كنت ببات على باب النبي صلى الله عليه وسلم هو كان خادم النبي فأسمعه يقول وهو يصلي بالليل بص النبي بيقول إيه وهو بيصلي وهو راكع يقول ايه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبعدين يقول كلمه حلوه قوي اكتبها إيه ممكن ايه رايك نعمل كراسه اسمها كراسه رحله السعاده وتكتب فيها احاديث النبي انوار النبي وتكتب فيها المجموعات و... فاكتب في الكراسه كان بيقول ايه وهو راكع بيقول لربنا ايه خشع لك خشع لك انا خاشع خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي يقول ربيعة فيظل يرددها خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي أنا كلي خاشع ليك يقول فيرددها ويرددها حتى تهدأ نفسي وتنام عيني كان ربيعة بينام عليها في ناس بتنام على الأغاني وفي ناس بتنام على التشات على الكمبيوتر يقع على اللابتوب بتاعه وفي ناس بتنام في العربية من كتر ما بيلفلف بالليل وفي ناس بتنام قدام التلفزيون من كتر ما بيقلب في الريموت على 400 قناه مش عارف هو بيعمل ايه يا عيني مساكين مش عارف ينام وفي ناس بتتكلم على التليفون لمده ساعتين ثلاثه وفي ناس تنام وهي بتقول له خشع لك سمعي وبصري ومخ انت نفسك مطمئنه للدرجه دي انت بتصحى الفجر على فكره اللي عنده اخطاء بالليل ما بيعرفش يصحى الفجر واللي نفسه مطمئنه عايز يصحى بكره عايز يشرق مع الشمس تشرق روحه فبيصحى يصلي الفجر هل انت نفسك مطمئنه يقول ربيعه فاسمعه يرددها حتى تهدا نفسي وانام فخرج النبي مره فوجدني على باب بيته نائما فالنبي حب يكرمه فقال له سلني يا ربيعه فلن تسالني شيء الا اعطيتك اياه قل لي نفسك في ايه قلت يا رسول الله لا اسالك شيء الا اعطيتني اياه معقوله قال نعم فقال يا رسول الله هذا امر عظيم دعني افكر لا ده, ده انت بت- بتقول لي ال- تطلب ايه فظللت افكر ثم عدت له قال افكرت يا ربيعه قلت نعم يا رسول الله قال فماذا تطلب قال اسالك مرافقتك في الجنه قمه السعاده ان انا ابقى معاك في الجنه دور على السعاده برضو اسالك مرافقتك في الجنه فقال من علمك هذا يا ربيعه مين اللي قالك تقول كده قال انا يا رسول الله قال أو غير ذلك يا ربيعة عايز حاجة تانية؟ قلت لا يا رسول الله مرافقتك في الجنة بص هيقول له إيه؟ هينور لك نوره مش هتعرف تكون رفيق النبي في الجنة من غير نفس مطمئنة بص هيقول له إيه؟ قال يا ربيعة تريد أن تكون رفيقي في الجنة؟ قلت نعم يا رسول الله قال فأعني على نفسك اعدل لي نفسك بقى أعني على نفسك بكثرة السجود اسجد لربنا كتير روح لربنا كتير تتعدل النفس وتبقى نفس مطمئنة انت صاحب نفس مطمئنة يعني هدف الحلقه في الاخر عايز توصل للسعاده بجد جرب يا اخي معانا ما انت جربت حاجات كتير جرب انك توصل للنفس المطمئنه بس اوصل لها ازاي دي صح معاك حق خلال الاول في حاجه اصعب ايه هي انت نفسك انهي نوع من الانفس خلي بالك النفوس كذا نوع انت عارف نفسك كويس يعني انت عارفه نفسك هي ايه م- انت تعرف موديل عربيتك انت تعرف ماركة الموبايل بتاعك انت تعرف نوع الساعة بتاعتك لكن انت عارف نفسك معقولة انت عارف الحاجات من حواليك العالم الخارجي احنا بنتعرف عليه بالحواس الخمسة ال- العين والأذن واللسان والأنف الشم واليد اللمس بت- بيها بتتعرف على العالم الخارجي طب واللي جواك انت عارف انت عارف نفسك ولا لا تخيل اكبر كارثه في الدنيا انك تبقى ما تعرفش نفسك انهي نوع من الانفس نفسك كويسه ولا وحشة؟ نفسك مطمئنه ولا لا تعرف ولا ده في حاجه اسوا من كده ان يبقى في حد تاني غيرك عارف نفسك اكتر منك وبيستخدمك وانت مش عارف نفسك يكون فاهمك اكتر منك واحيانا يبوظك ممكن يكون واحد صاحبك ممكن واحد يتسلط عليك عارف عامله زي ايه ده ال- شايف ال- الموبايل دون تخيل لو ال- تخيل لو البين كود والرقم السري بتاع الموبايل دون واحد تاني عارفه وانت صاحب الموبايل مش عارفه وعمال يعمل تليفونات وانت تدفع يعمل تليفونات وانت تدفع انا عايزك تتخيل فاتوره الحساب هتيجي عامله ازاي وانت ما استخدمتوش تخيل لو انت مش عارف نفسك وحد بيستخدمها اكتر منك لا ده مش كده وبس فاتوره الحساب عامله ايه لما تيجي الفاتوره وتخيل فاتوره الحساب يوم القيامه لو غيرك استخدمك وانت ما عرفتش نفسك فاهم الفكره دي انت عارف نفسك انت عارف كل حاجه حواليك الا نفسك النفوس ثلاث انواع يلا هعرض عليك واحده واحده وتشاور وتقول انا دي لا انا دي لا انا دي يا ترى انت انه فيهم ثلاث انواع وكل واحده فيهم ليها ايه في القران النفس الاولى نفس اماره بالسوء تامر بالسوء غالب عليها السوء الايه بتقول وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء النفس الثانيه نفس لوامه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه النفس الثالثه نفس مطمئنه شوف الايه بتقول ايه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ثلاثه اماره بالسوء لوامه مطمئنه انت انهي واحده تقدري تشاوري دلوقتي طب اساعدك اكتر اشرح لك الثلاثه النفس الاماره بالسوء فيها ثلاث صفات اول حاجه شهوتها غالبه على عقلها الشهوه قبل العقل والصفه الثانيه يعني كل ما تيجي شهوه ولا عقل لا شهوه الصفه الثانيه شرها غالب على خيرها كل ما يجي حقد ولا حسد ولا طيبه لا حقد وحسد وغل و- الصفه الثالثه اخلاقها السيئه غالبه على اخلاقها الطيبه انت فيك حاجه من الثلاثه دول لو فيك واحده من الثلاثه لو خير لو شرك غالب خيرك لو شهوتك غالبه عقلك لو صفاتك واخلاقك الوحشه غالبه اخلاقك الكويسه انت نفس اماره بالسوء النفس الثانيه نفس لوامه هي متردده هي متقلبه تصلح وتغلط وتصلح وتندم وبعدين تتعدل وبعدين تز- تزعل وبعدين تعيط وبعدين تتوب وبعدين ترجع تاني زي الاول وبعدين تزعل متقلبه ما- لكن لكن لكن فيها حاجه كويسه انها مستيقظه بدليل انها لوامه ودليل انها لوامه ان ربنا اقسم بيها لان فيها بذره الخير والا ما كانش وحلها انك تقعد تفكرها بيوم القيامه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه انت الاولانيه ولا التانيه طب التالته انهي نفس مطمئنه دي اللي نفسنا نطلع عليها يا جماعه حد بيسمعني دلوقتي في الاولى والتانيه طب ايه التالته نفس مطمئنه يعني ايه مطمئنه في وسط ما الناس حياره هي فيها ثلاث حاجات منوره شايفه لقدام فمش عايشه في ضلمه ثابته ثابته ليه مطمئنه ليه لانها ثابته في وسط ما الناس متردده ومرتبكه هي ثابته والصفه الثالثه فيها عندها سكينه تبقى الدنيا بتتقلب والبورصه مقلوبه والحاله الاقتصاديه والانفلونزا الخنازير ومش عارف وموت ودمار و... وهي ثابته مستقره الدنيا تتشال وتتقلب وهي مع ربنا وثباتها جاي انها مطمئنه لربنا انا معايا ربنا انت انهي واحده من الثلاثه تعرف تشاور خلي بالك انت ساعات بتكون الثلاثه والله في ناس التلاتة يصحى الصبح لوامة بعد الظهر يبقى مطمئنة بالليل أمارة بالسوق وبعدين يقعد يلخبط تاني وفي ناس تقعد نص عمرها مطمئنة وفي آخر عمرها تلخبط تروح أمارة بالسوق وفي ناس العكس أنت أنهي واحدة وفي ناس في اليوم الواحد بتتقلب على التلاتة يا ترى أنت أنهي فيهم يا رب تكون مطمئنة هساعدك أكتر وأقول لك إزاي توصل للنفس المطمئنة وازاي تقول هغلب واثبت على نفس مطمئنه تعالوا نطلع فاصل وانا في الفاصل اقعد افكر ازاي اجيبها المطمئنه دي عشان هرجع اقول لك بعد الفاصل
عيش بما يرضي الله تحلى الحياة عيش بما يرضي الله كل الخير تلقاه
نفسك تكون نفس مطمئنه بص على اللوحه دي اللوحه دي بتوريك الفرق بين النفس المطمئنه واي نفس اخرى وكانها بتقول لك النفس المطمئنه سعاده بس بالرسمه دي ازاي على فكره يا جماعه الرسمه دي عباره عن خطوط متعرجه خطوط متعرجه يمين وشمال خطوط خطوط خطوط متعرجه متعرجه وخط واحد في النص مستقيم الحقيقه دي مش رسمتنا هو زي ما تقول رسم تجريدي بس الحقيقه مش احنا اللي رسمنا الرسمه دي امال مين اللي رسم الرسمه دي اللي عمل الرسمه دي النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود حديث رواه البخاري كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط لنا خطا في الارض مستقيم ثم خط عن يمينه خطوطا متعرجه ثم خط عن شماله خطوطا متعرجه ثم قال لنا هذا صراط الله المستقيم دي النفس المطمئنه دي النفس اللي هتعيش سعيده في الدنيا دي رايحه في سكه واحده وقال وهذه السبل على راس كل سبيل شيطان يدعو الى النار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شايف النور اللي منوره لك دون الحديث ده بيقول لك تحب تكون انه خلي بالك كل واحد من المتعرجين دون زحليقه تاخدك وتنزل بيك لنار جهنم وتقعد تنزل ولو نزلت مش هتعرف تطلع ودون يا سلام انت تختار تبقى انه انت انهي نفس انت عايز تكون مين عايز تكون ده ولا عايز تكون دول انا كل ده عمال اشوقك عمال اقول لك يا بختك والله هتسعد سعاده كبيره لو لو نفسك مطمئنه نفسك توصل لها وتعدي وتروح لها خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه علشان توصل لنفس مطمئنه و... و... وتستريح لدون و... وتتخلص من الحيرة وتعيش كده مستقر وفي حالة ثبات وفي حالة اطمئنان لازم تعمل أربع حاجات وهم دول الحلقة ولو عملتهم تجيب نفس مطمئنة ولو عملتهم ووصلت لهم أنا بوع... بضمن لك إن الآية اللي بتقول مش أنا اللي بضمن لك ربنا فلنحيينه حياة طيبة والله هتعيش سعيد بس جيب النفس المطمئنة ورمضان فرصة وأنت صايم تقدر تجيبها اربع حاجات بس برضه مش هقولهم لك على طول هشوقك الاول اشوقك بايه بحلاوه الناس اللي نفوسهم مطمئنه واحد من التابعين بيحكي بيحكي بدايه توبته بيقول انا كنت بعيد عن ربنا وكنت تايه زي الخطوط ال... بيقول كنت عايش كده يعني رايح جاي رايح جاي وفي سنه كانت الدنيا فيها مجاعه شديده وكساد شديد ومش لاقيين ناكل والناس في الاسواق مفيش اكل في السوق ومفيش مطر وفي وسط ما انا والناس قاعدين في السوق في حاله حزن لقينا شاب عبد عبد من العبيد خادم عند سيده داخل السوق بيضحك وبيغني فاتغصت منه قوي وقلت له كيف تطمئن وتضحك والناس فيما هم فيه اما تستحي فنظر الي وقال ولم احزن وانا عبد عند سيد عنده قرية عنده مزرعة مملوءة فاكهة وماء وأكل وطعام أنا أبقى متضايق ليه؟ إزاي ما اطمئنش وسيدي يقول فلما قال ذلك جاءتني فكرة في رأسي وأنا إذا كان العبد ده مطمئن لأن سيده عنده يعني شوية آه، مزرعة فكيف وأنا سيدي عنده خزائن السماوات والأرض كيف لا أطمئن صحيح أنت إزاي مرعوب وإزاي آه، الجزع والقلق مسيطر عليك وسيدك عنده السماوات والأرض شوفوا سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فين الحزن يا عم حزن إيه اللي بتتكلم عنه قلقان ليه يا عم خلي نفسك مطمئنة وتعيش سعيدة بس روح لربنا بس وتستقر وتبقى زي الفل ها أش... أقول لك النفس المطمئنة بتعمل إيه تبقى الدنيا بتتقلب حواليك وانت عشرة على عشرة شوفوا ال- نور بينوره لك النبي مشعل كده نور بينوره لك النبي يقول له ايه والدنيا كلها مقلوبة حواليه وقريش عايزة تقتله ورايحة لأبو طالب يقولوا له سلم لنا النبي وأبو طالب يقول له أنا آسف يا, يا ابن أخي مش قادر أعمل لك حاجة يعني كل الدنيا ضده وبمنتهى الثبات والنفس المطمئنة والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أموت في سبيله بهكذا البساطة ايه القوه دي لو ادوني الدنيا بحذافيرها تعرف تبقى نفسك مطمئنه كده تعرف تبقى نفسك مطمئنه زي واحد اسمه عبد الله بن حذافه عبد الله بن حذافه آه، من اصحاب النبي اتربى على النفس المطمئنه اثره ملك الروم هو ومجموعه من الصحابه حب يقهر نفسه حب يوريله ان نفسه ضعيفه ان نفسه مش مطمئنه فبدأ يجيب السهام ويضربها عليه وهو متعلق ولا كأنه هنا انت نفسك كده انت بالقوه دي فالراجل ملك الروم هيتجنن الراجل ولا بيتهز قام جايب اتنين من اصحابه وحط زيت مغلي ورماهم فيه والصراخ وهو قال له ارجع عن دينك ولا بيتهز فقال لهم خدوه وارموه في, النا... في ال... زي ما اترموا التانيين ارموه فخدوه هم رايحين يرموه عينه دمعت ففرح ملك الروم قال بس وقعت نفسه المطمئنه تعالى فوقف قدامه قال له ما الذي يبكيك ها ترجع عن دينك قال له طبعا لا قال له ما عيطت ليه قال له عيطت عشان عندي نفس واحده بس هتخرج في سبيل الله كان نفسي يبقى بعدد شعر جسمي انفس تطلع وات- واحده ورا التانيه في سبيل الله انت مطمئن كده انت مطمئن زي كلام ابن تيميه لما سجنوه وعملوا فيه وهو بيقول ماذا يصنع اعدائي بي ان قتلوني قتلي شهاده وان سجنوني سجني خلوه مع الله وان نفوني نفي سياحه ان جنتي وبستاني في نفسي في قلبي اينما ذهبت فهي معي انت نفسك كده تعرف والله تعرف تجيب كده هو انا ممكن اوصل لدول تقدر لو انت اماره بالسوء او انت بالله عليكم يا جماعه اللي يعرف واحد نفسه اماره بالسوء او نفسه لوامه طلع نازله طلع نازله ادوله الفكره اللي جايه اربع حاجات تعملها تبقى نفسه مطمئنه ايه الاربع حاجات دول عايز تبقى زي الناس اللي انا قلت لهم دول عايز يمر عليك وقت يبقى قلبك كانه في الجنه فلنحيينه حياه طيبه تقول والله لو اهل الجنه حاسين بالحلاوه اللي انا حاسسها ده يبقى حلو في ناس قالت كده انت نفسك مطمئنه كده نفسك تبقى كده تاني عايز تبقى نفس مطمئنه والله هتستريح قوي هقول لك انا في الاخر الوصفه تعمل ايه بس هي نفس مطمئنه لان الناس كلها حيرانه الا هي فمستقره بص على الوادي ده شاي- شايف الوادي ده تخيل لو الوادي دون ما فيهوش بشر وواحد تاه تحت يا ومش عارف يخرج ومش عارف صدقوا ان في ناس في الحياه كده صدقوا ان اغلب التعبانين تعبين ك... ممكن الناس التعبانه اللي مش عارفه هي ايه اللي مش عارفه نفسها ايه ومش عارفه تحقق ايه ممكن تتخيل نفسك انك في الوادي دون يا على التوهه وتخيل بقى المستقر الثابت اللي بيتحرك بنفس مطمئنه عارف هو رايح فين زي الرسمه العظيمه اللي رسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وخطاها واحنا عملناها هنا الحلقه النهارده اولا بتقول لك اعرف نفسك تاني حاجه لازم تبقى صاحب نفس مطمئنه لو عايز تبقى سعيد اعرف نفسك آه، اعرفها ازاي اقعد مع نفسك شويه جلسه هاديه يعني اقعد انت ونفسك يا اخي ادي نفسك ساعه ساعه في الاسبوع امشي المشي رياضه مفيده جدا انك تقعد مع نفسك انا مين انا انهي نفس اقعد جلسه تامل كده ما تقوليش اصل انا مش فاضي أصل- اصل زحمه الحياه واخداني ليل ونهار ما تعملش زي النكته الواحد طالع مشوار مصر اسكندريه قالوا له حط بنزين والا العربيه هتقف منك قال لهم اصل انا مستعجل هتقف العربيه في واحد مستعجل فما حطش بنزين وفي واحد ما عرفش نفسه علشان مستعجل فخسر نفسه وتاه في الوادي اعرف نفسك سهلة سهلة قوي دي جواك اعرفها ازاي مع نفسك قاعدة كل اسبوع ممكن بعد ما الحلقة دي تخلص تقعد مع نفسك انا انهي واحدة في التلاتة هتعرف هتجيبها وهتشاور هدي بس اقول لك حاجة اوعى تضحك على نفسك يعني ايه اوعى تقنع نفسك انك مطمئن و10 على 10 وانت ولا كده في حديث جميل قوي واحد اسمه واصبة حديث بيرويه ال- الامام احمد واصبة يقول اتيت النبي اريد ان اساله عن البر والاثم ازاي الحلال وازاي الحرام رايح للنبي يسال يقول فجعلت اتخطى الناس لاصل اليه يقولون اليك عنه يا واصبه ابعد عن رسول الله يا واصبه اقول دعوني فما من احد احب الى قلبي منه فقال النبي ادنو يا واصبه فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبه النبي فقال لي النبي يا واصبه هل اقول لك لما جئت الي الان فقلت نعم يا رسول الله قال جئت تسالني عن البر والاثم الحلال والحرام قلت نعم يا رسول الله فجمع اصابعه الثلاثه دي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخلي اللي قدامه يركز معاه وظل يم- ينغز بها في قلبي ويقول لي يا واصبه البر ما اطمأنت إليه نفسك ما تضحكش على نفسك وتقول ده أنا عشرة على عشرة وأنت مش كده البر ما اطمأنت إليه نفسك وهدأت إليه قلب وهدأ إليه قلبك والإثم ما حاك في صدرك وتردد في نفسك يا واصبة البر ها هنا انت هتعرفه وان افتاك الناس وافتوك حتى لو رحت خدت فتاوى ما تضحكش على نفسك حلقه النهارده واحد اعرف نفسك اقعد مع نفسك قاعده اتنين اوعى تضحك على نفسك خليك صريح انا دي تلاتة تيجي نطلع من النفس الأمارة تيجي نشتاق ونقول هبقى في النفس المطمئنة ايه رأيك في حلاوة الانتصار ده انا عديت في رمضان وبقيت نفس مطمئنة يا بختك على السعادة اعمل ايه عشان اوصل لنفس مطمئنة اربع حاجات يعني لو عملتهم النهارده هتلاقيهم موجودين على عمرو خالد دوت نت اكتبهم ورايا في كراسه سميها كراسه رحله للسعاده اربع حاجات وان شاء الله فلنحيينه حياه طيبه يا بختك يا عم بيقولوا لك الدنيا ما فيهاش سعاده مع النهارده ان شاء الله يبقى فيها سعاده ايه الاربع حاجات اللي اعملهم عشان ابقى نفسي مطمئنه واحد ذكر ربنا كتير الشهر ده تجيب بقى سبحه تقعد كل يوم تسبيح استغفار لا اله الا الله الحمد لله وتجيب سبحه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 100 مره وبعدين لا اله الا الله 100 مره استغفر طب ودي علاقتها بالنفس المطمئنه اقرا الايه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب عايز ايه اكتر من كده وضوح وعد من ربنا عايز نفسك تطمئن اذكر ربنا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تخيل يلا نزود ايه رايك كل ما تصحى من النوم في رمضان او كل ما تيجي تنامي على سريرك حطي سبحه تحت المخده يلا بدل ما هنعمل تشات لتلاتة الصبح في رمضان طب تيجي نشتغل بالسبحه تشات لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ها جبت كام جبت ألف نفسه مطمئنه طب وبكره جبت ألف عمال الاطمئنان يزيد يا ده انت بتتنقل اهو ده انت بتطلع ده انت طلعت من نفس لوامه إيه عمال تعدي يا بختك ده انت وصلت للرسمه شكلك داخل على الخط الابيض اللي في النص مبروك عليك على 27 رمضان ياه هتقول ايه ده دي الدنيا طلعت حلوه دي مش تعاسه زي ما انا كنت فاكرها تيجي تجرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت فلنحيينه حياه طيبه حي بيذكر ربنا والتاني ميت تايه تحت في الوادي ايه رايك يبقى دي اول وصفه تاني حاجه عايز تعملها جاهد نفسك يعني ايه امنع نفسك من اخطاء مش عملت قبل كده رجيم عشان تخسس نفسك مش البنات نص السنه بتبطل تاكل شوكولاته ومش عارف بتبطل اصل انا عامله رجيم عامله عشان عايزه تحافظ على وزنها عشان في جواز وعلشان وعلشان وعلشان طب ما تجاهد نفسك يا اخي ما تجرب معانا مش جربت حاجات تانية ما تجرب معانا السنه دي مش طلعت معانا رحله للسعاده يعني عايز ايه جاهد نفسك هوقف سجاير مش هعمل الغلطه الفلانيه هصحى الفجر من بكره كتر الحسنات ان الحسنات يذهبن السيئات كل ما تحط حسنات راح راجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اصبت من امراه قبله قبلت بوست واحده ست فالنبي صلى الله عليه وسلم اشاح عنه بوجهه فراح له من الناحيه الثانيه قال يا رسول الله اصبت من امراه قبله فالنبي اود وشه الناحيه الثانيه فقال له اعمل ايه يا رسول الله فنزلت الايه اقم الصلاه صلي تراويح في رمضان أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل أذلك لي يا رسول الله لي أنا لوحدي فنزلت بقية الآية ذلك ذكرى للذاكرين عبد الله بن رواحة راح للنبي بيقول له أوصني يا رسول الله فبص الوصية الحلوة قوي قال يا عبد الله لا تيأس إن أسأت تسع مرات أن تحسن واحدة والحسنة بعشر أمثالها فيقبلك الله عز وجل لا تيأس لو عملت تسع غلطات تعمل واحدة صح تقوم شايلة التسعة يبقى ها عايز توصل لنفس المطمئنة واحد ذكر الله تبارك وتعالى أهم واحدة اتنين جاهد نفسك تلاتة حسنات تضيع وتمسح السيئات ادي فقرة وغلابة وشنطة رمضان وساعد ناس الرابعة والأخيرة اسجد كتير مش قال له أعني على نفسك بكثرة السجود سجود كتير في رمضان طول في السجود سجدة شكر بعد كل صلاة اسجد لله دي النفس المطمئنة وتشوف إشراق الشمس وتقول أشرقت نفسي تيجوا نجرب تيجوا تنفذوا ادخلوا النهارده على عمرو خالد دوت نت هندعي مع بعض عشان احنا ما دعيناش في الحلقه هتلاقوا الحلقه كامله هتلاقوا اضافات على الحلقه هنقعد نناقش مشكلات الشباب ونناقش الحلقه دي وازاي نكون سعداء هستناكم بعد الحلقه على طول ولمده ساعتين على عمرو خالد دوت نت اشوفكم على خير ان شاء الله وحلقه جديده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته